احنا النهاردة هيبقى عندنا ثلاث لقاءات كل لقاء كده ساعة وربع ولا حاجة يعني هنركز على لعازر ومريم ومرسى النهاردة يومهم يعني فهناخدها كده مش هنركز في اسبوع الالام كتير انما برضو في الاول عاوز اقول لكم باختصار احداث اسبوع الالام كمراجعة بس النهاردة بنحتفل بالعازر القائم من الموت والبعض بيقول الكنيسة قصدت تحط أسبوع الآلام بين قيامتين يعني قيامة العازر وقيامة المسيح عشان تقول إيه ما تقدرش تدخل على الآلام من غير فكر القيامة ما تحتملهاش لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات الآية دي غريبة شوية لأنها حاطة الألم بين قيامتين أقولها تاني الآية دي في فيليب 2 يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات فحط القيامة في أول الآية وفي آخر الآية وحط الموت والآلام في النص فبيقول لأعرفه وقوة قيامته يعني المفروض أن التلاميذ ده اللي هنحاول نوصل له النهارده لما شافوا العازر قائم كانوا يتحملوا كل اللي هيحصل في الأسبوع ده لو أنت عرفت قوة القيامة تدخل على كل الأوجاع والآلام والضيقات والإحباطات والموت وأنتش خايف لو كنت عرفته صح فبولس بيقول لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه أدخل بقى على الغلب كله متشبها بموته أموت معاك كمان لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات يعني في النهاية هوصل للقيامة تاني فاختبار القيامة يوصلك لحقيقة القيامة يعني بمعنى آخر أنت تعمدت فقمت أنت كمان قمت يوم ما تعمدت مت وقمت بس أنت مش عارف قوة القيامة اللي فيك لو عرفتها تتحمل أي ألم في الدنيا وتدخل على الموت وأنت فرحان مش مش قلقان عشان تاخد القيامة الأخيرة وأنت ضامنها فهمت الفكرة؟ أنت لو عرفت قوة القيامة اللي جواك اللي خدتها في المعمودية تقدر تدخل على أي آلام وأي موت وتبلغ إلى قيامة الأموات يعني تتمتع بالقيامة الأخير أنا بس عاوز أقول النهاردة السبت يعني قيامة العصر أو احتفال قيامة العصر لأنه النهاردة بالضبط كان يعني توقيت بتاعها وإن كان البعض بيقولوا في اختلاف بسيط في الساعات والأيام بالليل بقى تبتدي زفة الشعانين من بالليل انتوا عارفين اليوم اليهودي يبتدي مساء فاحنا من بالليل ندخل على فرحة حد الزعف عشان كده السبت بالليل ده المفروض ما يفتكوش لأن السبت بالليل جزء من احتفال حد الشعانين عشية الشعانين فيها الهيصة وفيها الزفة وفيها كل جو الفرح بتاع نصرة المسيح ودخوله أورشليم ويعتقد حسب المفسرين أنه آخر واحد خده في إيده زكّ زكا كان في السكة وهو نازل أورشليم فلقاء زكا مع المسيح آخر لقاء تقراه الكنيسة النهاردة عشان إيه أنتوا عارفين في لقاءات كتير طول الصوم خدنا السامرية والمخلع والمولود أعمى وال... وفي السكة في الأيام في لقاءات تاني بارتيماوس الأعمى و... والكنعانية واللي دقق يلاقي كل اللقاءات اتحطت في الصوم إنما آخر لقاء تحطه لنا المسيح اللي خده على الآخر خالص ودخل بيه أورشليم كان زكا لأن ده في الطريق لأورشليم وهو نازل على حد الزعف يعني حد الزعف طبعا ده عيد كبير وفكرة انتصار المسيح يعني هو ده الملك بجد إعلان ملكه بقى يعني فضل مخبي مخبي والمرة دي بيقولوا له أوصلنا يا ملك إسرائيل وقبل الكلمة بقى كان دايما إيه ما بيرضاش يعلنها المرة دي أعلنها ليه؟ لغرضين أولا عشان هي دي الحقيقة ثانيا لأنه فضل مأجلها عشان اليهود ما يستفزوش يعني لأن لسه ميعاد الصليب بما أن ميعاد الصليب جه خلاص بقى خليهم يتغاظوا عشان يخلصوا الأسبوع ده كل اللي وراه يعني حبسة إقامة لعازر وزفة دخول المسيح أورشليم دول أكتر حافزين خلوا اليهود مش مش مستحملين المسيح عاوزين يخلصوا منه بأي طريقة فتلاحظوا أن ربنا يسوع كان مأجل إعلان ملكه وإعلان مجده للحظة دي عشان خلاص كده بعد كده يقبل بقى الصليب لأن ده الميعاد اللي هو محدده لكن من الأول كان يقول لم تأتي ساعتي بعد ما تقولوش دلوقتي كل ده عشان يقول إيه لسه لسه إنما دلوقتي مش لسه خلاص فدخلنا على الجد بقى أقام لعازر ودي طبعا يعني بهدلت اليهود خالص نفسيا اللي هم رؤساء الكهنة كأعداء ما بقوش خلاص عارفين يلموا الحكاية العالم كله بقى يقول هو المسيح مش ممكن يقوم ميت وما يبقاش المسيح والعذر كان مشهور فموته سمعت واربع ايام فطبعا الحادثه دي كانت كفيله انها تهز كل كيان الكتبه مع دخوله بقى تاني يوم اورشليم دي بقى برضه يعني الناس كلها بتقول يا ملك يا ملك مش مستحملين بعد كده روح بيت عنيا هنعرف النهارده يعني بيت عنيا دي حته في جبل الزيتون على بعد بعد حوالي 2 مايلز كده يعني يعني كم كيلو كده من اورشليم يتمشوا يعني فكان يروح في بيت عنيا عند العازر ومريم ومارسا يبات يوم الاثنين بقى التركيز كله على وهو رايح الهيكل تاني يلعن شجرة التين بقى لأنه كان يعني كان من الحد بالليل نسمع بقى أخبار شجرة التين والاثنين الصبح انه شجرة التين تمثل اليهود فشجرة التين دي مورقة وغير مثمرة يعني مناظر تدين بس وعبادة وهيكل ورؤساء كتبة وكهنة وشغلانة كبيرة بس ما ورق كله ورق والورق ده له ذكرى قديمة انه لما كان آدم تعرى حط شوية ورق فربنا ما بيحبش ورق التين ده فلعنها لا كفاية كلا ورق ولا ثمر خلاص فكانت دي نهاية عهد الله مع اليهود الأسبوع ده نهاية العهد امبارح سمعنا اليوم يترك لكم يعني يترك لكم خرابا بيتكم يترك لكم خرابا امبارح في جمعة ختام الصوم وبكرة ويوم الاثنين نسمع اللعنة بتاعة اليهود أو لعنة شجرة التين يوم الثلاث التركيز على حوارات المسيح أو أمثال المسيح يوم الثلاث بالذات من انجيل متى ربنا يسوع قاعد يحكي حكايات كتير كلها امثال المجيء الثاني زي مثل العذاره مثلا زي مثل الوزنات زي الحاجات دي كلها كان موقعها تلات البصخ فهتلاحظوا ان يوم التلات دايما احنا حتى اللي منكم بعد اللي بيوعظوا زينا يعني في البصخات يبقى عارفين ان التلات ده هنشتغل امثال لانه مرتبط جدا ب تعاليم المسيح يوم الثلاث خدها تعليم كلها الأربع عندنا شخصيتين مهمين بقى شخصية ساكبة الطيب وشخصية يهوذا لأن ساكبة الطيب يوم الأربع هي اللي قدمت حب صامت عجب المسيح جدا وبالمقابل يهوذا خذل المسيح تماما وراح تآمر وقبض الفلوس يوم الأربعاء عشان كده مسميه أربع أيوب لأنه بداية آلام المسيح النفسية بقى يعني كان عارف اللي بيحصل فكان وجعه صعب قوي بدأ الوجع النفسي جواه من الخيانة يعني الخميس طبعا ده يوم كبير قوي عيد سيدي صغير لأن عندنا طقس غسيل الأرجل بنعيشه زي ما المسيح عاشه وبعدين نعمل العشاء الرباني والخميس بالليل بصخة ليلة الجمعة دي أطول بصخة في البصخات لأن عندنا إنجيل يوحنا بنقرأ منه خمس إصحاحات لوحده دي كلها موقعها ليلة الجمعة يعني كلام المسيح من يوحنا 12 ليوحنا 17 ده كان في الوقت ده في الخميس يعني فبنوزعها على بصخة ليلة الجمعة ولأنها مرفقة بالجمعة كل ساعة نقرأ إيه الأربع أناجيل بقى خلاص الأحداث هنا كلهم كتبوا فيها بالتفصيل فمن ليلة الجمعة نشتغل على الأربع أناجيل يعني البصخة في العادي في قطعة من إنجيل كل ساعة إنما من ليلة الجمعة كل ساعة نقول باكر ليلة الجمعة العظيمة وبعدين نقول من إنجيل متى من إنجيل يوحنا من إنجيل وهكذا نشتغل على كل إنجيل الجمعة العظيمة هي بصخة طويلة اللي هي بقى يوم ما اتصلب المسيح طبعا الخميس بالليل مفروض انه كله شغل بس احنا بننام يعني ايه بنغطي احداثه في بصخه ليله الجمعه وفجر الجمعه باكر الجمعه اللي هي احداث المحاكمات هي كلها موقعها الطبيعي من الخميس طول الليل بس احنا بنروح ننام لكن يعني المفروض ان الليله دي اصعب ليله في الاسبوع كله لانه دي الليله اللي كان فيها جسماني واللي كان فيها نفسي حزينه جدا حتى الموت واللي اتمسك فيها واللي اتضرب واتجلد كل ده بالليل طول الليل وإكليل الشوك ساعتها كل ده قبل الصليب وبعدين اتحكم خمس مرات عند حن... قيافة وبعدين حنان وبعدين قيافة وبعدين راحوا لبيلاطس وبعدين بعتوا لهيرودس وبعدين رجع لبيلاطس كل دي طول الليل بتحصل البهدلة دي وكلها قصور جنب بعض يعني في أورشليم في قصر قيافة جنب قصر هيرودس مسافات بسيطة فكانوا ياخدوه من القصر للقصر ويصحوا بيلاطس على الفجر عشان الناس تفضل نايمة مش دريانة باللي بيحصل عشان الشعب ما يهكش لأن الشعب بيحب المسيح فلو كان دري ما كانوش سابوه كده لكن هم قال لهم ساعتكم وسلطان الظلمة يعني انتوا ما تقدروش تعملوا الكلام ده في النور ما تقدروش تعملوه غير في الضلمة عشان الناس ما تصحاش الناس صحيت الصبح لقت المسيح خلاص طلع عليه قرار روماني بالإعدام فما يقدرش يرجعوا القرار فالمؤامرة كانت محبوكة على تسعة الصبح كان قرار الإعدام بالصلب وده قانون روماني لا رجعة فيه فبقى الناس اتحطت قدام أمر واقع طلعوا بقى يبكوا عليه فقال لهم لا تبكين علي يبكين على أولادكن عشان كده في ناس تقول الله اللي طلعوا يبكوا عليه دول طب ما عملوش حاجة ليه وقبلها ما هم ما كانوش يعرفوا كان في ألفات طلعوا يبكوا على المسيح طبعا لما عرفوا الخبر بس ما لا حول لهم ولا قوة ما قدروش على الرومان وبعدين تمشي أحداث الصليب الساعة السادسة يتعلق على الصليب يعني من تسعة الصبح ل 12 الظهر مشوار الصلبوت والمسامير وكده وبعدين يتعلق من الستة للتسعة اللي هي من 12 لتلاتة وكانت ظلمة على الأرض وبعدين الساعة 3 الظهر ربنا يسوع له المجد يستودع روحه للآب يقول قد أكمل يفضل متعلق على الصليب لغاية خمسة وبعدين لازم ينزلوا الأجساد فلازم يموتوهم ويخلصوا قبل ما السبت يدخل السبت يدخل ست ففاضل ساعة فلازم بسرعة يخلصوا منهم جم يخلصوا من منهم اللي الصين موتوهم موتوهم في لحظة كده كسروا ركبهم فجالهم شك وماتوا إنما جمع المسيح لقوه مات فهيموتوه ليه تاني بس واحد عشان يطمن خبطوا بالحربة عشان برضه كتأكيد إنه مات فنزل دم ومية كأن موته ده عجب يعني إزاي بعد ما مات بساعتين ينزل دم ومية نزلوه بسرعة الساعة خمسة ملحقوش يكفنوه طبعا خدته بقى العذراء ورامي ويوسف الرامي و... نيقوديموس ويوحنا وحطوه جنب الصلب جنب الجلجسة على طول في القبر مسافة برضه مسافة صغيرة أوي خمس دقايق مشية حاجة كده يعني حطوه بقى في قبر يوسف الرامي عشان كده هو راح الصبح راح بدري لبيلاطس خد إذن بدفنه عنده لأنه كان عارف إنه هيترمي في أي مقبرة فهو من حبه في المسيح له المجد قال له يدخل المقبرة بتاعتي الخاصة بتاعتي ما كانش تحط فيها حد لأنه عارف إنها هتبقى جنب الجلجسة على طول وحطوه قبل ستة وجريوا على بيوتهم بحيث ستة يكونوا بدأوا السبت قعد بقى ال 24 ساعة بتاعة السبت كده نايم في القبر مع فجر الحد راحوا عشان يكملوا تكفينه أو تطييبه كانت المفاجأة الحلوة قبر مفتوح جالهم الملاك يبشرهم وبدأت البشارة تتوالى بعد كده فالأحداث كتيرة قوي في الأسبوع ده يعني ربع الأناجيل الأربعة في الأسبوع ده عشان كده يا ريت كل واحد فيكم يوميا يقرأ ما يحدث في هذا اليوم كان الاثنين من كتاب البصخة تقدر تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط وتتابعه وطبعا النبوات جزء كبير منها يتطابق مع الأحداث وجزء يتطابق على الفكرة كلها على الخلاص ككل على الصليب والفداء ككل يعني في جزء من النبوات تلاقوه راكب على الحدث مثلا لعن اليهود فتلاقوا فيه النبوات واضحة بتقول ان ربنا هيرفض اليهود يوم الاثنين وفي نبوات تاني تتكلم عن الصليب نفسه عن عمل الفداء والخلاص عن القصة ككل عشان مش كل النبوات بتلاحظوا انها واضحة قوي الشطارة بقى وانتوا كخدام قاعدين كل نبوة تحاول تربطها يا اما باليوم يا إما بالأسبوع ككل تقول ليه قايلين صفانيا واحد هنا تقعد تفكر تقرا صفانيا كده تلاقيه مش راكب لا هو لازم يركب فأنت إيه الغلط عندك مش عند الآباء تقعد تقلبه لغاية ما تلاقي فين الثغرة هتلاقي يا إما راكب على فكرة الخلاص ككل أو لعن اليهود أو إيمان الأمم أو أي حاجة مرتبطة بالأسبوع الحلو ده